الحسنى تجلت في الورى فاهتف بها واجعل لقلبك من ضرى إنا فتحنا والفتوح ميسرا فتحا مبينا ليس فيه تعسرا أسماؤه الحسنى تجلت في الورى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله لازلنا في ظلال اسم الله الفتاح لازلنا مع إن فتحنا لك لازلنا مع هذا الاسم اللي احنا محتاجينه الأيام دي قوي كل الناس حاسة إنها مخنوقة كل الناس حاسة إنها مقفولة كل الناس حاسة إنها محتاجة الفرج محتاجة باب يتفتح لها محتاجة تحس بالأمل إن ربنا يقدر يفتح لها وإن ربنا يقدر يفرجها عليها ربنا سمى نفسه الفتاح عشان ربنا يطمن قلبك ان مهما دقت ربنا قادر انه هيفتح عليك عشان كده اسم الله الفتاح يا شباب اسم الله الفتاح اسم بيطمنك قوي بيطمنك بيطمنك ليه لان تخيل كده لو انت شغال في شركه لها 10 ملاك كل واحد له مود غير التاني كل واحد منهم له طلبات غير التاني كل واحد منهم بيحاسبك على حاجه غير التاني ده كانوا يجننوك في الاخر انما ان جميع مفاتيح ابواب السماوات والارض ربنا ما حطهاش في ايد حد غيره سبحانه وتعالى فانت بتتعامل مع الله وحده لانه هو الفتاح فيش اي حد تاني غير ربنا في ايده مفاتيح رزقك ولا مستقبلك ولا في ايده مفاتيح اي مصلحة من مصالحك اسم الله الفتاح اسم بيحببك في ربنا ان ربنا بيقولك انا فاتح لك بابي ليل نهار الوحيد اللي فاتح لك بابه ليل نهار الوحيد اللي بيف... بيفرح لما تخبط على بابه الناس لما تخبط على بابها يقفلوا بابهم في وشك الناس لما تتصل على الموبايل بتاعها كتير ممكن يعملوا خاصية اصلا عدم الازعاج معاك وممكن ما يردوش عليك كل الناس بتقفل الابواب في وش بعض وربنا بيفتح لك الابواب كلها اللي بينك وبينه اسم الله الفتاح اسم الله الفتاح بيطمنك قوي بيطمنك قوي وبيعلق قلبك بربنا قوي بيريح قلبك قوي اسم قمة الراحة النفسية اسم ضد الاكتئاب ضد التوتر ضد القلع الهلع ضد الفزع ضد كل الامراض النفسية اسم جميل لما كنت خارج من من المستشفى كنت يعني قلبي تعبان شويه نسال الله العافيه فخارج من المستشفى فكان عندي بيجي لي نوبات وطو في الضغط احس ان انا هقع من طولي من كتر ما الضغط وطى وما اناش عارف في ايه بقى والواحد خارج تعبان اصلا خالص يعني الحمد لله والشكر لله فكلمت احد يعني الاساتذه فقلت له انا مش عارف مالي وانا تعبان فقال لي بص اعمل كذا وخد بالك انا فاتح تليفوني طول الليل اي وقت تتعب فيه اتصل بيا على طول الكلمة دي طمنتني اطمئنان سبحان الله العظيم كلمة انا فاتح تليفوني طول الليل قلت سبحان الله فعلا لو اتصلت بيه في اي وقت الاقيه يرد عليا فقلت سبحان الله سبحان الله الفتاح اللي فاتح بابه ليل نهار اللي فاتح الصلة بينك وبينه ليل نهار اطمن اسم الله الفتاح اسم بيطمعك في ربنا قوي بيطمعك في ربنا اصل ربنا لما بيفتح بيفتح اصل ربنا لما بيدي بيدي هو الناس كلها طمعانه في الفتح ليه لان الفتح ده نقله دراميه في حياتك بفتح الله سبحانه وتعالى اسم بيحررك بيحررك من سجن الخوف اللي انت محبوس جواه بيحررك من سجن الوهم اللي انت محبوسه جواه ياما ناس يا جماعه محبوسه جوه اوهامها محبوسه جوه خوفها محبوسه جوه مرض شالل حياتها وقافل عليها الجدران حواليها من غير ما يبقى في جدران ماديه ولكن جدران معنويه اللي يقدر يفتح ليك فرجه ويفتح يفتح ليك فتح مهما كانت الدنيا مقفله زي الثلاثه والصخره اتقفل عليهم الصخره لا في بلوتوث ولا في موبايل ولا في لاسلكي ولا في SMS ولا في مين اللي خرجهم الفتاح لما توسلوا للفتاح الفتاح فتح الصخره كلنا رابعهم كلنا قدامنا صخور في حياتنا مين اللي يشيل الصخور ومين اللي يفرج كربنا الفتاح اللي فتح ليهم الصخره هو اللي يفتح لنا الصخره لما نقف على بابه على بابك يا رب على بابك يا فتاح افتح لينا يا رب افتح لينا محتاجين الاسم ده قوي اسم الله الفتاح هتحتاجه في لحظتين اللحظة الاولانية لو السكك وصلت لاخرها معاك لو الطريق اللي انت ماشي فيه جاب اخره خلاص جبت اخر العلاقه بينك وبين مراتك خلاص جوزك انتهت خلاص بيتك بينهاروا قدام عينيكي خلاص الديون هتتحبس ما هتروح فين خلاص الشغل انهار انتهت خلاص قعدت تدفع ايجار وتدفع رواتب موظفين وخلاص وشهر ورا شهر انتهت خلاص ال- ال- الدنيا قفلت لما السكه تجيب اخرها هتحتاج الفتاح عشان يفتح لك في اللحظه دي واللحظه الثانيه اللي هتحتاج فيها الفتاح لو داخل بقى سكه جديده يعني ال- أو المعنى الاولاني لو الموضوع وصل للنهايه المعنى الثاني لو الموضوع لسه في البدايه مشروع جديد خريج جديد ملتزم جديد داخل في طلب علم جديد بدأ تحفظي قرآن جديد داخل على جواز جديد داخل على فتح باب ج- ب- بيت جديد داخل في كلية جديدة داخل في داخل في حاجة جديدة في أي حاجة في حياتك محتاج الفتاح ييسر لك الطريق يمهد لك الطريق يفتح عليك في الطريق يذلل لك العقبات اللي في الطريق طب وفي نص الطريق لو حد وقف لك وش في وش بقى لو حد ما دي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق يعني افتح بيننا وبين قومنا اهل الباطل جم زي عربيه جت في وش عربيه يا انا عدي يا هو يعدي لازم حد يزاح عشان التاني يعدي يا رب اهل الباطل جايين لنا وش في وش يا رب شيلهم من طريقنا لما اهل الباطل يجوا في وش اهل الحق مش هتعدوا اعرف ان ربنا هيزاح الباطل لانهم حطوا نفسهم في المكان اللي ربنا مش هيسيب الباطل فيه ابدا فلما خلاص سدوا عليك الطريق بيشدوك لورا يبقى انت انت فاهمه معنى الكلام ده ايه معنى الكلام ده انك محتاجه الفتاح من البدايه للنهايه من اول خطوه في كل طريق لاخر خطوه في كل طريق يعني الفتاح معاك في بدايه كل طريق لنهايه كل طريق يعني انت محتاج الفتاح من البدايه للنهايه محتاجه محتاجه عشان كده امتى الرسول قال يا فتاح امتى عليه الصلاه والسلام مع كل طلعة نهار ومع كل دخلة ليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن كان يقول اللهم إني أسألك الح- ال- ال- الحديث ده أنا بحبه قوي وبحرص إن أنا أقوله في أذكار الصباح والمساء اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه يا رب النبي عليه الصلاة والسلام مع كل طلعة نهار كان بيقول فتحك يا فتاح مع كل دخلة ليل كان بيقول افتحها علينا يا رب يعني انت محتاج الفتاح كل طلعة نهار وكل دخلة ليل في كل مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ايقظوا صواحب الحجرات امهات المؤمنين ماذا انزل الليلة من الخزائن الخزائن بتتفتح الفتاح بيتجلى على عباده في التلت الاخير من الليل الفتاح بيتجلى على عباده في النص ساعة اللي قبل الفجر ما تضيعهاش ابدا يا جماعة عشان كده امتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول يا فتاح مع كل دخلة جامع وهو داخل المسجد كان يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك افتح لي يا رب مع كل دخل الجامع افتكر الفتاح مع كل طلعة نهار افتكر الفتاح مع كل دخلة ليل افتكر الفتاح مع كل سحر اعلى ونص ساعة قبل الفجر افتكر الفتاح النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان اسم الفتاح ده نرتبط بيه ليل نهار عشان كده من المعاني الجبارة في القرآن الكريم ان اول سورة في القرآن سورة ايه الفاتحة يعني ايه سورة الفاتحة كأن ربنا سبحانه وتعالى من اولها بيقول لك انا اريد ان انا افتح عليك تخيلوا طالب دخل كلية جديدة دخل كلية هندسة واول محاضرة وماسك بقى الايه الورق والقلم بقى و- ومستني بقى انه يكتب المعلومات البسيطة اللي هيبداوا يترجموا لنا المص... يترجموا لهم المصطلحات الهندسية لقى آه، استاذ بروفيسور داخل وبدل ما يكتب معلومات بسيطة بدأ يكلمهم عن جائزة نوبل وازاي تفوز بجائزة نوبل في الهندسة وازاي ف... يا دكتور انت حضرتك بتكلمني عن مو- حاجات كبيرة قوي يا ابني انا لسه ما بدأتش اشرح انا انا عايزك تبقى فاتح انا مش عايزك تبقى مهندس عادي انا عايزك يبقى هدفك من اول محاضره انك تاخد نوبل هو ده سوره الفاتحه ان ربنا من اولها يطمعك في الفتوحات اللي فتحها على اوليائه الصالحين كان ربنا من اول خطوه في طريق ربنا بيقول لك انا اريدك فتح انا اريد ان انا افتح عليك طيب عشان اخد الفتوحات دي الحل ايه الفاتحه مش الحل المجهود مش الحل التخطيط مش الحل الدماغ ياما ناس تايهه في حياتها بسبب دماغها اصلا ياما ناس مشكلتها في حياتها هي تخطيطها واذا لم يكن من الله عون للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده اكتر بيت شعر بيرعبني طول عمري وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده من غير الفتح راجل أعمال راجل أعمال غني جدا راجل أعمال عربي قعد يضرب ويقسم ويطرح واحسبها كده يا عم أنا عايش في بلدي آه في ال- في ال- في البلد اللي انا عايش فيها انا عندي مصانع وعندي شركات وعندي اراضي وعندي فلوس انا الفلوس دي كلها لو بعتها وسيلتها وحطيتها في بنك في اوروبا والبنك ده هناك هيديني نسبة قرب ال 20% فوائد ربوية اه انا لو خدت ال 20% دي اللي الناس بتسميها فوائد يعني الا من رحم الله ده انا عايش ده انا عايش باشا ده انا عايش ملك زماني بس باع كل حاجة وطالع على هناك ولكن المشكلة ان المبلغ كبير قوي قوي قوي قوي مئات الملايين طب انا هحط المبلغ ده ازاي فكان لازم يخلص وثيقه معينه طب عش... عما يخلص الوثيقه لازم الفلوس دي ما تبقاش في حيازته في ملكيته عما يخلص الوثيقه دي فحد ثقه قوي قوي قوي قريب منه انا هكتب بس الحاجه باسمك لمده ساعات وبعد كده اخلص الوثيقه وينفع ان انا اقدم للبنك فاتمنوا عليها تاني يوم بيتصل بيه عشان يغيروا الاسم قال له حضرتك مين انا ما اعرفكش اصلا شقى عمره كله راح في لحظه مش في حساباتك مح- امال ربنا سمى نفسه الحسيب ليه عشان انت حساباتك غلط اصلا عشان انت لو حسبتها لنفسك انت هتضيع نفسك هو ربنا حاسبها لك سبحانه وتعالى ف... فاول سوره في القران اسمها الفاتحه عشان ربنا يقول لك ان نجاحك مرتبط ان ربنا يفتح لك اوعى قلبك يتعلق ان نجاحك مرتبط بتخطيطك ومجهودك وذكائك وعبقريتك وامكانياتك وما هو ما هو ما نجاحك مرتبط ان الفتاح يفتح لك الاول لو فتح لك ساعتها كل الاسباب هتبقى باذن الله سبحانه وتعالى توصلك بفتح الفتاح ان احنا نعرف احنا محتاجين الفتاح قد ايه انت عارف انت محتاج الفتاح قد ايه انت عارف انت محتاج الفتاح في ايه انت محتاج الفتاح في كل لحظه في عمرك انت محتاج الفتاح اول ما بتموت ما هو اول ما الانسان روحه بياخدها ملك الموت وتاخذها منه الملائكه سواء ملائكه الرحمه او ملائكه العذاب تصعد بها الى السماء قال الله عز وجل لا تفتح لهم ابواب السماء يبقى انت محتاج الفتاح يفتح لك ابواب السماء عشان روحك تطلع للسماء السابعه واول مره تسمع كلام الله سبحانه وتعالى ايتها الروح الطيبه تخيل انت محتاج الفتاح في اللحظه دي انه يفتح لك ابواب السماء طب روحك نزلت القبر بقى وهتبدا بقى تتسال سؤال الملكين فيقال افتحوا له بابا الى الجنه محتاج الفتاح في القبر يفتح لك باب للجنه يفتح لك باب ي... ي... سبحانه وتعالى باب تشوف فيه النعيم بتاعك في الجنه وخد بالك ومحتاج الفتاح في القبر يقفل باب النار اللي بيتفتح عليك هذا كان مقامك في النار لو كنت عصيت الله طب هو الفتاح اللي بيفتح هو الفتاح اللي بيقفل يا جماعه ما اي باب عشان يتفتح او يتقفل محتاج مفتاح هو الباب بيتفتح بالمفتاح وبيتقفل بالمفتاح فالفتاح اللي بيفتح لك ابواب الخير واللي بيقفل عنك ابواب الشر فانت محتاج الفتاح في القبر محتاج الفتاح يوم القيامة يخ... ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الجنة الثمانية الفتاح لو تجلى عليك وانت واقف على باب الجنة وفتح لك بفتحه وبكرمه أبواب الجنة الثمانية وفتحت أبوابها وفي قراءة عشرية وفتحت أبوابها أبواب الجنة الثمانية تتفتح لك انت محتاج الفتاح يوم القيامة محتاج الفتاح في القبر محتاج الفتاح بعد موتك محتاج الفتاح انت محتاج الفتاح في كل لحظة في حياتك محتاج الفتاح في رزقك عشان يفتح لك ابواب الرزق محتاج الفتاح في دعوتك لو انت شغال في الدعوة او انت شغالة في الدعوة وانت مسلم اذا انت داعية عشان يفتح لكلماتك القلوب وابواب القلوب محتاج الفتاح محتاج الفتاح في كل مشكلة وازمة عشان يفتح عليك بالحل قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها الفتاح لما بيفتح محدش يقدر يقفلها عليك الفتاح فتح لك ابواب الدعوه خلي اللي عايز يوقفك يوقفك الفتاح فتح لك ابواب الرزق خلي اللي عايز يحاربك يحاربك الفتاح فتح لك ابواب القلوب خلي اللي عايز يشوه سمعتك يشوهها الفتاح فتح لك قلب زوجتك خلي اللي عايز يقلبها عليك يقلبها الفتاح فتح لك قلب زوجك زوجك خلي ملكات جمال العالم يروضوه عن نفسه يا جماعه لو الفتاح فتحها لك محدش هيقدر يقفلها عليك هو اللي ليك سبحانه وتعالى اجري على الفتاح اجري على الفتاح لما تضيق بيك اجري اجري على الفتاح لما سكك تتسد اجري على الفتاح لما تحس انك ما انتش عارف تعمل ايه ونفسك في الفرج روح للفتاح يا اللي قلبكم حزين على مشكلة فلسطين وحاسين انها كل يوم بتتقفل اكتر واكتر وبتبعد عن الفرج اكتر واكتر الفتاح اللي فتح للأمة الإسلامية زمان الفتوحات الإسلامية وفتح عليها بالاكتشافات العلمية وفتح أبواب مليارات البشر لدخول الإسلام في كل لغات العالم الفتاح هو اللي يقدر يفتح لنا تاني روحوا للفتاح يا أمة محمد يا اللي ابنك عنده سرطان والدكاتره قالوا لك مفيش خلاص ده آخر الطب جلسات الإشعاع و- وجلسات الكيماوي ما عادش عندنا حاجة تانية روح للفتاح هو اللي يقدر يفتح لك باب فرج يا اللي ابنك مريض يا اللي ابنك تعبك يا اللي عندك مرض وما عدتش عارف تعمل ايه يا اللي ديون الدنيا اثقلتك روح للفتاح هو اللي يقدر يديك فرج روح للفتاح هو اللي يقدر يفتح عليك وهو اللي يقدر يفرج عليك انت محتاج الفتاح في كل لحظة في حياتك انت محتاج الفتاح وانت بتطلب علم يفتح عليك بالفهم محتاج الفتاح وانت بتحفظ القرآن يفتح عليك بالذاكرة محتاج الفتاح نفسيتك محتاجة الفتاح يفتح عليها بالسكينة والاطمئنان بصيرتك محتاجة الفتاح يفتح عليها بنور من عنده قلبك محتاج الفتاح يفتح عليه بحب الله وخشية الله انت انت محتاجه في كل حاجة محتاجه يفتح عليك في العلم وفي الدعوة وفي الايمان وفي اليقين وفي السكينة محتاجه يفتح عليك في الرزق وفي التوفيق محتاجه يفتح لك قلوب ولادك وقلوب زوجتك وقلوب جيرانك وقلوب الناس اللي انت بتحبهم انت محتاجه قوي قوي قوي لو عرفت انت محتاج الفتاح قد ايه هتقول على بابك يا رب على بابك ومش هيأس من ان انا اترك بابك ده انا ده انا لو محتاج دكتور وفي ازمه هتصل بيه ألف مره لحد ما يرد عليا واحد مغمى عليه ولا انا مغمى عليا و- وبيتصلوا بالدكتور الحقنا هو لو ما ردش ألف مره هنخبط على بابه خبط على بابه ألف مره خبط على بابه خبط على بابه ألف ليله قيام انت زهقان ليه هيفتح هيفتح الفتح جاي جاي امال سمى نفسه الفتاح ليه سبحانه وتعالى فتش عن الفتاح في الماضي بتاعك فتش عن الفتاح في تاريخ حياتك فتش هتذهل ان حياتك من غير الفتاح كان زمانها ضايعه وتتخيل ساعتها من غير الفتاح كانت الدنيا هتمشي ازاي ما انساش يا جماعه مواقف كتير قوي مرت في حياه الواحد الواحد حس فيها باسم الفتاح قوي قوي سبحان الله وانا بمتحن ماجستير امراض الكلى وكان في لجنه هي اللجنه صعبه جدا جدا يعني ومليانه حاجات بقى و- و- وامتحان في الاشعه الموجات اللي هي السونار وامتحان في تركيب حاجات معينه في اجهزه كده في رقبه العيان وامتحان حاجات كتير ومعلومات طبيه المهم ساعات الواحد بيغلق على ذهنه كانك نسيت كل حاجه كانك يا جماعه سبحان الله الحاجات دي الواحد عملها قبل كده والحاجات دي الواحد فيها حاجات ع- يعني الواحد حاسس بالاغلاق مش عارف اعمل ايه زمايلي بيدخلوا قدامي واحد ورا واحد بقى كده زي ال- كل واحد يدخل ياخد اللي في النصيب ويخرج تاني وعرفت ان انا داخل يعني سبحان الله يعني كل الناس حلوه لاصعب حد في الدراسات العليا كلها لاصعب حد في الدراسات العليا واقفين في المستشفى بقى والمستشفى يعني طبعا الدنيا كانت مقلوبه بقى والكورونا وايام كورونا و... رحت لواحده نيرس ممرضه قلت لها هاتي لي جاون كده يعني م- مفرش آه، من اللي بيتع... بيلبسوه الجراحين في ال- في اوضه العمليات بيبقى متعقم ودخلت في اوضه في المستشفى ما فيش حد فيها وظبطتها على القبله ووقفت اعيط للفتاح ووقفت اعيط له ما انا هروح فين ما انا انا انا حسيت ان انا نسيت من الارهاق ومش عارفين ننام وطبعا في امتحانات الدراسات العليا بقى انت بتبقى اصلا انت ممكن تقعد بال بال بال 30 ساعه اصلا ما تنامش دقيقه من كتر الضغط ومن كتر المسؤوليات ومن كتر واقف اصلي واعيط اصلي وابكي اصلي واستفتح والله العظيم يا جماعه انا دخلت اللجنه ويجوا يخبطوا عليا الممرضات عرفوا ان انا في الاوضه ال- خلاص ده- انت المفروض تدخل خلصت ودخلت والله كأن الأجهزة بتتحرك لوحدها أمسك جهاز السونار سبحان الله من أول مرة يتحط على نقطة الخلل بالظبط اللي عند العيان القسطرة العنقية من أول مرة تقوم داخلة في ال ال الفيسلز اللي هي بتاعة العيان من أول مرة كأن الأجهزة شغالة معاك كأن ربنا سبحانه وتعالى مسخر لك كل حاجة الفتاح سبحانه وتعالى الفتاح لما يفتح لك ما انساش مرة ومواقف مواقفنا كلنا المفروض انا دلوقتي لو اديتك ورقه وقلم قلت لك اكتب اللي في قلبك لربنا المفروض ان انت جوه قلبك كتير قوي لربنا لو قلت لك ايه تجارب معاملتك لله المفروض ان كتير امال انت بتعامل مين امال انت بتقف على باب مين ما انت لو وقفت على بابه هتشوف هتشوف الفتاح ممكن يعمل لك ايه كنت مره مديون في دين كبير وكان بقى يعني عايز ابقى في شقه مش ايجار مؤقت وكل شويه ننقل من مكان لمكان فشقه بقى وايه وقعدت سبع سنين يعني الجنيه على الجنيه عشان ندفع ثمنها جيت في الاخر مش قادر لازم مبلغ كبير كبير من الصغير الواحد يستلف استلفت مبلغ من حوالي ستة ستة افراد عشان اوزعه لكل واحد استلف منه مبلغ يعني فجه ميعاد السداد طب انا هعمل ايه بعت العربيه سديت واحد بس واحد بس بعت العربيه سديت واحد طب اعمل ايه في الخمسه الباقيين فخلاص بدات بقى انزل وادور على مكان تاني يعني اقل من المكان اللي انا ساكن فيه عشان ابيع الشقه ديت واسد الدين وانا مش هسيب نفسي عندي حاجه وانا مديون لحد يعني فسبحان الله فجيت يعني وقت العصر كده قلت سبحان الله طب ما تلجا للفتاح طب ما تتوضى وتقوم تصلي ركعتين وقف بين ايدين الفتاح هو اللي يقدر يفرج عليك وقفت اصلي ركعتين يا جماعه وقعدت ادعي ربنا سبحانه وتعالى والله العظيم انا ما نمت ليلتها وعليا شيلن الخمسه اللي كنت مديون ليهم كل واحد قصه عشان ربنا يؤدي عني وعشان ربنا يسد عني سبحان الله العظيم انا وانا نايم ساعتها ايه ده يا رب ركعتين هو الفتاح ممكن يفتح عليك ويغير لك حياتك ويغير لك واقعك بركعتين جربت ولا لا جربت الركعتين دول كم مرة جربتهم كم مرة كم مرة جربت انك انت تبقى جاي ترفع ايدك وانت زهقان وتعبان ومأزوم تلاقي فجأة الفتاح فتح على قلبك وتلاقي الدعاء جري على لسانك وتلاقي الدموع الفتاح فتح عينيكي للدموع والفتاح فتح صدرك كل الهم اللي جواه طلع وكل الكلام اللي محبوس في لسانك طلع ولقيت نفسك بتدعي وتدعي والفتاح فتح على قلبك وحاسه بجلاله تبقى انت بعد ما دعيت والله العظيم خلصانه اقسم بالله الدعاء ده ما فتح عليا به الفتاح غير لانه يريد انه يفتح لي ابواب الرزق مش هو ده الحديث المروي عن النبي عليه الصلاه والسلام من فتح له باب الدعاء هو الدعاء فتح فقد فتحت له ابواب الرحمه كلمه يا رب دي فتح لما الفتاح يفتح بكلمه يا رب خلاص يبقى ابواب الخزانه هتتفتح يبقى ابواب كل حاجه هتتفتح من الفتاح سبحانه وتعالى الواحد جربت كم مرة كم مرة جربت انك تبقى داخل مثلا تقنع حد بموضوع ولا تقنع والدك بانه يجوزك ولا تقنعي والدتك بلبس النقاب وتقومي مصليه ركعتين او ربنا يفتح على لسانك بكلمة تدخل في قلبهم على طول تلاقي الموضوع خلص والناس اقتنعت والدنيا مشت زي ما انت عايز كم مرة كم مرة كانت هتضيع والفتح نجدك كم مرة نسيت اوعى تنسى اوعى تنسى اوعى تنسى لما كانت ديونك هتضيعك والفتح نجدك اوعى تنسى لما كان خلاص ولادك بيضيعوا والعلاقه بينك وبينهم بتتدمر اوعى تنسى لما كان والدك خلاص غضبان عليك والفتاح نجدك اوعى تنسى لما المرض احاط بيك اوعى تنسى لما كان علاقتك بمراتك هتنتهي اوعى تنسى لما كان بيتك هيخرب اوعى تنسى لما كان شغلك هيضيع اوعى تنسى لما الدكاتره قالوا لك ده اخر الطب اوعى تنسى اتحلت ازاي اتفرجت ازاي حلها ازاي رحمك ازاي اوعى تنسى اوعى تنسى الفتاح عمل لك ايه لانك لو نسيت فعلا هتبقى خسران كتير قوي خلصانه مع الفتاح خلصانه بس لو انت عرفت تقف على باب الفتاح سبحانه وتعالى وعرفت فتش عن الفتاح في الماضي بتاعك فتشي افتكري بس كده افتكري الفتاح عمل لك ايه افتكري كل مره ضاقت والفتاح فتحها عليكي افتكري كل مره نفسيتك اتقفلت والمرض النفسي تمكن منك والفتاح فتح فتح لك نفسيتك تاني افتكر كل فتحه على قلبك كل معنى فتح بيه على قلبك كل فكره فتح بيها على ذهنك وحلت مشكله كانت رهيبه في الوا... في الواقع اللي انت فيه فتش عن الفتاح في الماضي بتاعك وافتكر كويس قوي يعني موقف لا انساه ابدا يا جماعه كان في اول ايام ليا في الدعوه الى الله في حياتي في اول ايام واختم بالموقف ده في اول ايام ليا في الدعوه الى الله في حياتي وكان في مسجد في المنصوره عندنا مسجد كبير كده على المشايه اسمه مسجد السلام وكان في اول ايام في حياتي في الدعوه الى الله وكنت شاب بقى لسه متخرج كده ويعني يعني يعني انا ما حدش عارفني اصلا ولا اعرف حد وجات ليله 27 رمضان وكان بيصلي حوالي 30 الف شاب وناس من المجتمع كله في التراويح بتاعه المسجد وانا قاعد كده سبحان الله قلت كذا مره كلمه في المسجد بسيطه بس عادي بقى لحد عارف يعني قاعد في حالي كده وكان في داعيه كبير المفروض هيجي يقول كلمه وانا قلبي متقطع على الشباب الموجودين الشاب اللي جاي هو والبنت اللي بيحبها وهي تطلع فوق وبعد كده يتقابلوا يخرجوا مع بعض بعد الصلاه خلاص بقى يعني كانهم خارجين في نادي يعني والبنت اللي جايه بشعرها وتقوم لابسه حاطه الطرحه على البنطلون الجينز وتقوم داخله مصليه وبعد كده شايله الطرحه وحطها في شنطتها تاني والشاب اللي داخل وعلبه السجاير في جيبه فانا يا رب يا رب انا نفسي اكلمهم يا رب يا رب افتح لي باب يا رب يا رب افتح لي باب يا رب ربنا فتح لي بايده والله يا جماعه قاعد سبحان الله عدى الاربع ركعات مستني ان الشيخ الكبير يطلع الشيخ ما جاش طب وبعدين انا مش هينفع اطلع كده بقى وايه ويعني فقعدت بعد ست ركعات الشيخ ما جاش ثمان ركعات الشيخ ما جاش خلاص هيوتره قمت طالع للامام قلت له ممكن اقول كلمه قال لي اتفضل قول كلمه يعني ما فيش مشكله مسكت الميكروفون ربنا فتح عليا بكلمه كان اسمها لو النبي زارك في بيتك كلمة لو النبي زارك في بيتك ولو انت كنت مع الثلاثة والصخرة لما اتفقل عليهم الصخرة ايه العمل اللي انت تخرج بيه من ال... ب... و... و... انا ما اعرفش ربنا فتح عليا في الاسلوب وفتح عليا في الاسقاط على معاصي الشباب وفتح عليا والله يا شباب والله يا جماعة الكلمة دي انا عرفت بعد كده ان الداعي اللي كان جاي المرور قفل عليه سبحان الله ربنا بيقفل عشان يفتح ربنا عشان يفتح لك ممكن حاجة تتقفل عشان انت ربنا يفتح لك بعد الكلمة دي فوجئت ان شباب المنصورة كلهم بقوا عارفيني وان الناس كلها بقت عارفاني وكل واحد من الناس اللي كانت موجودة سبحان الله ايه اللي حصل الفتاح يا جماعة الفتاح بس انت اصدق الله سبحانه وتعالى زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول وانما لكل امرئ ما نوى فتش عن الفتاح في ماضيك فتش عن فتح الله عليك في ماضيك انت محتاج الفتاح قوي محتاجه قوي اسم الله الفتاح اسم بيطمن قلبك وبيفرح قلبك وبيعلق قلبك بالله وحده وبيوقفك على باب ربنا بس وبيريحك وبيطمعك في ربنا وفي فتوحات ربنا اللي لو فتح بيفتح سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله نكمل الحلقه الجايه مع اسم الله الفتاح مع سلسله انا فتحنا لك لك عشانك انت من اجلك انت عشان خاطرك هو ربنا ممكن يفتح عشانك هو ربنا ممكن يغير الدنيا عشانك ايوه ممكن امال ربنا قال دي ليه امال كلمه لك دي اللي كلها حنان من الله كلها تحنن من الله الحنان المنان سبحانه وتعالى اللهم افتح لنا ابواب رحمتك اللهم افتح لنا ابواب فضلك اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها اللهم إنا نتوسل إليك باسمك الفتاح أن تفتح على قلوبنا بالإيمان واليقين اللهم إنا نتوجه إليك باسمك الفتاح أن تفتح علينا من أبواب الرزق الحلال الطيب اللهم إنا نتوسل إليك باسمك الفتاح أن تفتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم أمين إخواني وأحبابي في الله نلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأجزاكم الله خير أسماؤه الحسنى تجلت في الورى فاهتف بها واجعل لقلبك من ضرى إنا فتحنا والفتوح ميسرا ميسرا فتحا مبينا ليس فيه تعسرا إنا فتحنا والفتوح ميسرا ميسرا فتحا مبينا ليس فيه تعسرا أسماؤه الحسنى تجلت في الورى